بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة
والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأهل العلم مصطلحات يستخدمونها آه، تعبر عن المعاني التي يتكلمون فيها من أقصر آه، طريق وما من آه، علم من العلوم إلا وله آه، مصطلحاته في الفقه وأصول الفقه ومصطلح الحديث التوحيد كل علوم لها مصطلحاتها التي ينبغي علينا أن نتعرف عليها ولذلك نبدأ ونذكر آه، تعريفات هامة لبعض الكلمات التي تدور على الأمثلة من جملة هذه الكلمات كلمة السلف أحيانا نسمع دعوة سلفية مثلا عقيدة آه، سلفية فكلمة سلف كلمة تدور على الأنسان منهم السلف السلف هم الصحابة آه، رضوان الله عليهم أجمعين ومن تبعهم آه، بإحسان تابعوهم وتابعوهم بإحسان إلى يوم الدين من الأئمة الأعلام المشهود لهم بالإمامة والفضل واتباع الكتاب والسنة كالأئمة الأربعة سفيان الثوري سفيان بن عيينة ابن المبارك البخاري ومسلم الليث بن سعد فقيه مصر أصحاب السنن وأيضا هينطبق ال- هذا التعريف على غيرهم ممن سار على طريقتهم إلى يوم الدين نقول السلف هم الصحابة ومن تابعهم بإحسان من سائر القلوب الخيرية وأئمة الدين العدول والسلفيون من تبعوهم على هذا الفهم إلى يومنا هذا من أهل السنة والجماعة وهذا التعبير بلا شك يعني غاية في الأهمية وبمثابة ميزان وضابط يعني كيف نفهم الكتاب والسنة وهذا حلمان يخلق بين الغث وبين السمين والصوفية لها شيوخ مثلا معتزلة لها شيوخ الخوارج لهم شيوخ لهم الشيعة لهم شيوخ ليس فقط القومين لا لهم شيوخ فلما هنطلب التفقه في كتاب الله وفي سنة رسول الله يعني ماذا تقرأ ولمن تقرأ قضية غاية الأهمية بوابة بوابة يعني لابد من الدخول منها حتى يسلم التفقه في دين الله حتى يصح التعبد الفرق كبير مثلا بين أن أرجع أنا لواحد كشيخ الإسلام ابن تيمية وبين أن أرجع مثلا لابن عربي ابن عربي من شيوخ الصوفية الكبار جدا حلاج ابن سبعين ابن فارس انظر ده هؤلاء من شيوخ الصوفية شيوخ ضلالة تقول شيوخ ضلالة عقيدتهم من عقيدة الحلول والاتحاد أخبث من عقيدة النصارى النصارى يعتقدون ان اليهود حل في الناسوت فقط لدى شيوخ الصوفية الكبار أمثال ابن عربي ابن عربي ده ال- ال- ال- الأزهر منع طبع كتبه زي الفتوحات المكية وهذا الرجل وصفه شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه من ملاحدة الصوفية ده من الصوفية حتى درواشة الدروش يرقص في ال- في الموالد مثلا لا ده ده أكتر ده ده عقيدة أكبر فهذا كبير كما ذكرنا ولذلك نقول هذه بوابة ولذلك عندما نركز دائما ونقول كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف وما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم دينا ولن يصلح أهل وهذه الأمة إلا بما صلح به أول ولو كان عن عمد مسألة مهمة مسألة مهمة جدا ده انت على ضوء البوابة دي والله هبتلك الاعتقاد واحد كابن تيمية كان يعني ينهي المخالفين ثلاث سنوات كاملات أن يأتوا بحرف واحد خلف فيه هو قرون خيرين تقول تحدي تقول رسوخ تقول ثبات هات أنت والله عايز خطأ مفيش إشكال هات له حرف واحد حرف واحد خالف فيه قرون خيرية ثلاثة تقول رسوخ تقول ما دام ما بيملكش مخالفيه ثلاث ساعات ثلاث ايام ثلاث اشهر حتى لا ثلاث سنوات وانه ياتوا بحرف واحد من هنا كان لما هنوقر او ابناء الصحوه حتى لما هيوقروا واحد كابن تيميه بتاع العمد مش على الجهاله والتعصب وليه وعلى الجنيه او حتى هيسمعوا فيه كلمه لا ده ابن تيميه لا ده متشدد لا متشدد لا لا متشدد ولا غيره ليه خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم مش عارفها من الاسلام افضل مما كانوا عليه هؤلاء الافاضل انظر ربنا اصطفى الصحابه لصحبه نبيه صلى الله عليه وسلم كنتم خير امه اخرجت للناس ابن مسعود لما هيصفهم هيقول كانوا افضل هذه الامه قلوبا واعمقها علما واقلها تكلفا لا يعني الكل صحابي افضل من كل من جاء بعده فمش هنفهم الاسلام فهم افضل مما كان عن الصحابه ومن تبعهم باحسان هو ده فهم مضافت هو ده العلم والعمل اللي يرضي الله تبارك وتعالى انظر اصحابي اصحابي لا تسبوا اصحابي فوالذي نفس محمد بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهب لم يبلغ مد احدهم ولا نصيب احنا بنتكلم في مسائل عباده وتوحيد مش مسائل صنع طياره وصاروخ هنقول ازاي بس نرجع للصحابه لا هذه مسائل ما تقبلش لو كنت في القرن المئة لا تقبل لا التغيير ولا التبديل ده الفرق ده الفرق عايز تقول لي طب وابن عربي ولا ابن سبعين ولا ابن- ده كمثال والا شيوخ الضلاله كتير كتير جدا المعتزلة يا شيوخ الأشاعرة مش عارف إيه إيه إيه أنت واخد بالك فبقت المسألة إن التعريف ده تعريف مهم جدا تعريف مهم جدا لو سألت طب ابن عربي إيه أخطاءه أذكر لك ده مش خطأ أذكر لك عشرات الأخطاء وأشياء دي أشياء قاتلة ده مش أشياء حتى أخطاء تتعلق بخصم الصلاة هنحصر الصلاة إمتى وإزاي وفي لا ده مسائل في صلب العقيدة مسائل في صلب العقيدة ولذلك ليه منع الأزهر طبع كتبه حتى الأزهر منع طبع كتب كتب خربانة خرب يقول لك العبد رب فده مش ما انت البعض يمكن مش عارف ايه الحلول ولا ايه الابتعاد ولا ليه بالخطأ وليه قال وليه قال عليه ده من ملاحدة الصوفية بيقول العبد رب يا سيدي والرب عبد فإن قلت عبد فذاك رب وإن قلت رب فأنا يكلف فانتقل من القضية دي لسقوط التكاليف أبدا ده النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالعبادة حتى الممات واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ما هو ده بقول لك دي نفس التكة بتاعت النصارى ما هو الصوفية والنصارى أولاد عم الاثنين أولاد عم عقيدة تكاد تتقا- تتطابق عشان كده عمد احمد مسؤول شفت ازاي؟ علشان كده وعشان وعن عمد الواحد لازم يرجع لسلف الأمة في فهم الكتاب والسنة وده التعريف الأول. التعريف الثاني تعريف الفرقة الناجية. الفرقة الناجية كل واحد والله عايز يكون من طائفة ناجية ظاهرة منشورة معاني طيبة. طب كيف تكون الناجية؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة يعني الأولاد كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة وهي الجماعة هل هذا الحديث رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني في رواية قالوا من هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي والله ده طريق واضح باين ولكن نتيجة الغربة بقت جهالة الناس والكل بيتباعد الرسم والرسم ومش عارف أتباع الإسلام مش عارف طريق النجاة بس الوضوح والله عايز تكون من الطائفة الناجية تتابع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام بس باختصار شديد هات أي قضية بعد ذلك تفصيلية هات أي قضية أنت تختارها قضية تفصيلية هنرجع للميزان ده هنرجع للضابط ده ايه اللي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وكنا بنذكر المثال مثل مثل قضية تفصيلية البعض قال استوى بمعنى استولى الرحمن على العرش استوى قال استوى بمعنى استولى قلنا أخطأت أخطأت ممكن يحاول ليه ما هو استولى بش على العراق من غير سيف ولا دم يرى اقول له لا هات اللي انت بتقوله ده عن النبي صلى الله عليه وسلم هاته عن واحد بس من الصحابه انه فسر استوى بمعنى استوى مش هيلاقي شفت ازاي؟ هو ده اللي صح دي بالله دي موازين دي مش همجيه واحد يقول اي كلام لا انت عايز تقول استوى بمعنى استولى مفيش اشكال لحد دلوقتي بس هتلاقي انسان لواحد بس من الصحابه مش هيلاقي ده باختصار شديد باختصار شديد هقول له والله ده انت مؤلف كبير انت عايز تأليفك ده مردود عليك تأليفك ده مردود عليك والا فانت هتفهم شيء ما فهموش الصحابه ما قالوش النبي صلى الله عليه وسلم للصحابه الكرام ما ينفعش تفسيرك ده ما ينفعش ربنا أثنى على نفسه في سبع مواضع قال الرحمن على العرش استوى هتقول لي اصل فلان مشهور وفلان لا مشهور ولا غير مشهور لما يسندها الواحد بس ده مش بقول لك لكل الصحابه لا واحد بس من الصحابه ما تلاقيش تعرف انها تغلفات تغلفات كبيره جدا ولذلك بنردها وبنرفضها وبنرفضها لأن هذا الغرض إن في في فرقة ناجية في طوائف ضلالة كثيرة مش إنها اكتشفت لا بل ما النبي صلى الله عليه وسلم عنها ذكر إن هتتواجد هيكون في صوفية وشيعة وخوارج ومعتزلة ما ده النبي صلى الله عليه وسلم نبه عليه نبه عليه قال يعني لن إلا من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب وقال إلى واحد كل واحد ما إلى واحد إلا واحد دي طائفة ناجية هي الجماعة هي الجماعة قال سبحانه فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا انظر هذه آيات بينات قالوا فمخالفة أهل الهدى ضلال ولذلك قال وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم انظر فالحاصل ان الصحابه مشهود لهم بالايمان وقد قتال اهل رحمه الله اهل الجماعه وان تفرقت ديارهم واودانهم واهل معصيته اهل الفرقه وان اجتمعت ديارهم واودانهم طوائف الضلاله دي والفرق الناريه دي دي شيء وفي اشياء تانية بتظهر سبائية انتم سمعتم عنها والقريانية وطائف الإسماعيلية الباطنية ديت ما بيدخلهاش العلماء حتى في فرق الضلالة دي لا ديت بقى دي ملل تانية دي البهائية دي دين عند أهلها دين عند أهلها دولة كفرة البهائيين دول كفرة لذلك تجد فتاوى مجلس المجمع الفقهي لجنة الفتوى بالسعودية ولجنة الفتوى في مصر إن البهائية دول كفرة ما بيدخلهمش حتى إن هم ناس عصارى مذنبين لا دول كفرة دول على مدى تانية دول دول تجدهم في, في, في إسرائيل مركزهم الرئيسي هناك مركزهم الرئيسي وكانت قضية ده تاريخ أصلا كانت قضية كان فيها كان فيها الأستاذ بكار وطبيب النسب ريقع انت لو ريقع ده كان كل يوم عامل له عامل له بتاع اللي هو الإجهاض في الشهر الخامس والسادس والسابع ما عندوش ما عندوش مشكلة ما عندوش مشكلة يا سيدي وكل إناء بما فيه ينضح وكل إناء بما فيه ينضح الحاصل ان الانسان عشان يكون من الطائفه الناجيه يتابع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام أنا اللي بقول لك كده أنا أخطأت أنت لما تتابع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام تكون مثلا على ضلالة تكون هالك هو ده طريق النجاة صار شديد طريق واضح باين ما فيهوش طلاسم ولا الغاز ولكن نتيجة الغربة والجهالة صارت المسائل كلها الغاز يقول لك إذا بس نفهم الدين إذا تفهم الدين إيه أقول لغز هو تنزع عن الناس اللي اصطفاهم ربنا سبحانه لصحبة نبيه وهم على علم واقفوا وببصر نافذ كفوا اللي ورد عن معاوية رضي الله عنه ال- ال- قال انظر أيضا من جملة المعاني اللي هي الطائبة المنصورة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضر من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس والحديث رواه مسلم ففي طائفة منصورة انظر الطائفة المنصورة ديت هتظل ظاهرة الناس تخالفها لا الناس توافقها لا ده الناس والله هتعاندها هتحاربها مفيش إشكال أبدا هيظلوا ثابتين على الحق ظاهرين على كده ظاهرين عليه والمسائل كتيرة مسائل كتير كتير والله ممكن في وقت من الأوقات تبص تلاقي ساعة تبرج ده انتوا عارفين الحجاب ده اللي خلاص بقى امر واقع لابد من ثبات ده انت عارف الحجاب ده بجد والله ان ان واحد يغطي شعرها ويغطي محرقه وتلبس حتى بلطو طويل في بلد زي اسكندريه كل يبص كل يتلفت ايده وكاننا ناس من كوكب تاني وكاننا محتاج مسلمين ما قرأناش لا كتاب ولا سنه انت واخد لك شاعر تبرج بصوره غير اقراض بصورة غاية الغرابة طب الأخت دي ده طبعا بعد كده بقى ظهر جبرت طبعا يقول لك عفريتك بس الله ثبت ما شاء الله ولما ثبت جاء الثمار الطيبة النهارده تسمع عفريتها ولا ما عفريتها النهارده حتى تسمع ان دي واحد- في واحده منقبه مفيش واحده منقبه النهارده ده الف مؤلفه ده انت تمشي ما تلاقيش الا المنقبات ممكن والمحجبات ده لو ترك الامر ده انت كنت بقى اتى وقت تمشي في شارع محرم بيه وقت الخروج مثلا مدارس بنات تشوف البنات كلها محجبات تقول سبحان الله ايه ده؟ تحول الامر تحول الامر 180 درجه اي والله ده دين بيوافق العقل بيوافق الفطره فالمهم ان انت تثبت على الحق نفس القضيه اطلاق ليه لما جبت اشياء يعني برضه خفيفه واشياء ممكن تستلفت النظر اطلاق داخله وممكن يطلق لحيته ده الناس وكأنها حدك الوش رغم ان ال- اللي حلق اللحية ده هو المخالف ده مخالف في كل شيء ده امر شاقع كل يوم ما كنت الاقي ايه ده؟ ده امر حتى صعب والله امر صعب ايه اللي انت بتعمله في نفسك ده مش ايه اللي انا بعمله في نفسي مش واخد بالك ده انعكست اصل المساجد بس عايز ثبات عايز رسوخ في دين الله ان انت تعرف الحق تمسك بيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلقوا اللحى احفوا الشوارب خالفوا المجوس وفوا اوفوا ارخوا وفروا طب انا لما اسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم اعمل ايه في نفسي وانا اللي ازعم محبه النبي صلى الله عليه وسلم لما كنت هيئته صلى الله عليه وسلم كانت لحيته كلفة عظيمة الطول قراءته تعرض من خلال ابتزاز لحيته لم يؤثر لا أنه أخذ من طول لحية ولا من عرضها طب أنا لما أعرف إن دي هدية النبي صلى الله عليه وسلم وده كلام أعمل إيه؟ كل يوم أخد منك انتهاء مشكلة مشكلة وبعد كده يقول لك صحيح محب النبي طب فين يكون ظاهر المحبة؟ فين؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله تابعوا اختلامه واتبعوا فريقه اتبعوا في كل شيء كان عليه خصوصا إذا كان الأمر ده والله هو ده هو دي السهولة واليسر هي دي البساطة اللي ما فيهاش تعقيد ده التعقيد اللي أنا أمسك المكنة كل يوم أجرح وشي وبهدلة ليه؟ ليه؟ مش كده ده ناهيك طبعا عن بقية النصوص الشرعية ف... فلما تشوف الظهور للحق والثبات عليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يضرهم من خذلهم او خالفهم حتى ياتي امر الله وهم ظاهرون على الناس وتجد الحق ابلج في القوه في رسوخ تعالوا حاول مفيش اشكال ابدا وعلى الاقل عشان تعرف مثلا مثلا كانت الحيثيه اطلاق الاحوال في المسائل بتفوق الحصر المسألة تفوق الحاص على الأقل علشان تعرف ليه فلان عمل كده في نفسه وليه سلمت الدنيا كلها مخالفة كل الناس بتحلق إليها بس هو أطلق ليه وتقول ده الناس كلها كلمته وهو مش عايز يرجع قال والله هو مش عايز يرجع هيرجع ازاي على الحق وانت وانت ما انتش عايز ترجع على الباطل انت اللي ما انتش عايز ترجع على الباطل عايزه يرجع هو على الحق ازاي نفهم المسائل نفهم دوافع السلوك والتصرف دوافع السلوك والتصرف احب تنعكس المفاهيم وخصوصا لما تكون الاكثريه على خلاف الحق ممكن يستأنسه ممكن يضعف مثلا من عليه الحق مهما يعمل بالحق والله لو كان على ثبات ورسوخ بإذن الله تعالى هيثبت على طاعة الله ويظهر بها حتى وإن خالف من خالف وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم كافرون اعرف الحق تعرف أهله تعرف الباطل تعرف من أبنائه طبعا عن إن أنت تجعل الخير حواليك ده بضرب أمثلة على الناس الناس اللي هي كانت في البداية في اليوم اللي عايز يطلق لحيته وانت على اول واحد هتلاقي نفسك هتطلق لحية انت مسبوق مش بطابور طويل لا ده خلاص شيء عادي شيء عادي ما ده قيمة الثبات على الحق ان يجي عليك وقت ما تقدرش حتى تقول ان انا لقيت واحد مرتعي لقيت واحد مرتعي كل الناس خدوا تحية النهارده كان فاكر كان في وقت من الاوقات كان نادر قوي كانوا لهم الأبقع اللي بيقولوا عليه هذا ظهور الوالد ظهور الحجة والبيان يقول ابن تيمية في مقدمة العقيدة الواسطية فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة لهم معتقد مش بس المسائل اللي أنا ذكرتها ديت لا ده كل كل مسألة كما ذكرنا هيسندوها للكتاب والسنة هنشوف ايه اللي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام ومرة في حديث جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة يقاتلون ده حديث ولا حديث آخر يقاتلون على الحق ظاهرين والنبي صلى الله عليه وسلم بيبشر بوجود هذه الطائفة على مر الرسول وكر الدهور وهذا الحديث رواه مسلم وهذا الحديث ظهور في ظهور القوة في ظهور حجة وفي ظهور قوة وفي ظهور قوة ولا تخلو الأرض من قائم الله بحجة يقيمون حجج الله وبيناته على العباد يوفون عن دين الله تحريف الغالين وامتحان المبطلين وتأويل الجاهلين من جملة التعريفات المهمة تعريف القرآن الكريم احنا بصدد التعرف على ملامح وقضايا الإيمان ايه هي الكلمات المتداولة ايه القرآن الكريم القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم وتعبدنا بتلاوته وفي معجزة معجزة الإسلام الحية اقرأ للوجه في معجزات الأنبياء خلاص انتهى حدث فعلا فحصل أن نبي الله عيسى وله الأكمه والأبرص بإذن الله نحت صالح معجزات ولكن فين هي ملهاش وجود معجزة القرآن الكريم معجزة باقية القرآن مثل موجود أصح من تملة المساجد آيات البينات ممكن نقرأها ونطالعها حتجد كل صور الإعجاز كل مؤتمر طبي وفلكي وعلمه يتعلق بعلوم البحار وشوف فلان بيطلع يتكلم في إعجاز القرآن الكريم انظر معجزة رقية وربنا تحدى الإنس والجن أن يأتوا بسورة من مثله فما استطاعوا فما استطاعوا وقال فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين والقرآن هو الأساس الأول لدراسة الإسلام وربنا فصل فيه أحكام كل شيء سياسة واقتصاد واجتماع وأخلاق وحرب وسيء كل ما يحتاج إليه البشر ما ينصلح به حال الناس في دنياهم وأخراهم موجود في كتاب الله تبارك وتعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا آيات بينات خرجت يعني أو النصوص الشرعية خرجت من مشكات الوحي ولا يظن وجود تعارض بينها ولكي نستنبط حكم لابد من النظر في النصوص التي وردت وتعلقت بالمسألة نستخلص حكم النقاب حكم كذا تقصير دول حكم العقيدة الفلانية كذا لكذا ننظر في النصوص التي وردت وتعلقت بهذه القضية التي يراد استنباط الحكم فيها من أنكر شيء من كتاب الله من القرآن أو ادعى فيه نقص أو زيادة أو تحريف يكون كافرا من ادعى زيادة ونقصان أو آآ آآ آآ غير أو بدل عن عمد وإلا فالإمام ممكن يدخل في الصلاة يسوي آية ينقص آية يحط كلمة مكان كلمة لا يكفر طبعا لذلك هذا الأمر إنما لو يعلو الإنسان عن عمد غير أو بدل زاد أو نقص يكون كافرا بالله تبارك وتعالى ولا يجوز تفسير القرآن بالرأي لابد من الرجوع لعلماء الأمة المعتبرين يعني احنا عشان نبني بناية محتاجين مهندس عشان نعمل عملية جراحية محتاجين طبيب عشان نفسر آيات الله مش بالرأي ونعم زي ما بنعمل الزنادقة اليوم كل واحد طلع لك ويقول لك ده المثقفين مثقفين الرقاصة النهاردة عمالة تفسر مش كده طب ايه اللي درسته دي؟ ده طول عمرها في الرقص والغنى والتمثيل هي كمان هتتكلم في الدين مشكلة مشكلة صارت المسائل مستباحة مرضع مرضع لا يصح لابد من ادوات الانسان والله يتفقه في دين الله تبارك وتعالى يحصل ادوات النظر عشان ابقى مهندس عشان ابقى كذا دراسه دراسات وتخصصات ونحو ده نفس القضيه يعني لا يقال في الدين وفي الاسلام بالرأي لذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول اياكم واصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها وتفلتت منهم أن يعوها واستحيوا حين سئلوا أن يقولوا لا نعلم فعارضوا السنن برأيهم فإياكم وإياهم أي احضروهم وتجنبوه ومن قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ حتى وإن صح ترى أن ضعيف الرأي والهوى هيخطئ عشرة المرات مش منهج دي جرأة دي جرأة ولذلك كان لابد من رد المسائل لعالمها فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستربطونه منهم والقول على الله بغير علم حرام والواجب علينا أن نفسر القرآن بما هو معلوم من منهج السلف منهج السلف أعلم الناس بدين الله تبارك وتعالى والإنسان طبعا لو تعلم لغة العرب يكون ذلك معينا له على تفسير الآيات وعلى فهم الآيات البينات لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين وأيضا دراسة السنة بتعين على فهم الآيات البينات ولذلك تجد ما يسمى بالتفسير المأثور زي تفسير ابن كثير تفسير الآية بالآية تفسير الآية بالحديث تفسير الآية مثلا بأقوال الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان والإنسان الله يتمر عليه معنى استشكل عليه فهم آية يرد على علمها ما تمشيش كده حيران وده لا دي معناه ايه وده لا المعنى ده وكانه لا ده انت المضطر انت ما انتش فاهم انت ما انتش فاهم لو رجعت لاهل العلم الثقات للمفسرين هتجد المسألة بإذن الله تعالى سهل ياسين وينحل الإشكال ومن المسجد إلى في مكتبة هنا وفي مكتبة وفي أمهات كتب أما مسألة حتى مش محتاجة إن أنا أقول إن أنا أشتري كتاب في التلاجة ممكن أبقى أدخل أي مكتبة أقعد كده في المسجد هأقرأ وأطالع أتعلم ما لا يسع المسلم جاء له من جملة هذه التعريفات أيضا آه، تعريف السنة تعريف بس كلمة متداولة إيه هي السنة دي؟ السنة هي ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن مما يقصد به التشريع للأمة من قول أو فعل أو تقرير والسنة لا تتلقى إلا بإسناد صحيح إلا بإسناد صحيح يعني فيكون الأمر حسب القواعد التي وضعها علماء في الحديث ولا يحتج إلا بما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والسنة بمنزلة القرآن في العمل ننتبه ولذلك أحيانا بعض يقول لك دي سنة سنة يعني حرمية ولا ضعف كده حتى سؤال سوى هذا ده الإنسان لما واحد حبيب يقول له كلمة على بيها يقول لك قال لي كذا وكذا معتز بالكلمة اليتيمة اللي سمعها منه عشان في محبة ده والله لما النبي صلى الله عليه وسلم هيؤمر منها الأمة ويوضح لها دينها نعتز بأقوالي نقول سنة على العين والرأس كما فعل الأئمة الإمام الشافعي يتكلم في مسألة فاعترض أحد إخوانه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أتعمل به أتأخذ به قال على العين والرأس رأيتني خارجا من كنيسة رأيتني مرتديا زنارة كيف لا يعمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فالسنة بمنزلة القرآن في العمل وإذا فكان من سور التوهان عبر السنين انك تيجي تقول لواحد سنة يقول لك سنة تقول يا ريته كان بيجهل ده مش هقول لك سنة هيعملها ده سنة هيعملها وراها كل استخفاف بكل والناس دي كلها تقول لك احنا بنحب النبي صلى الله عليه وسلم تحب النبي تحب النبي لما تسمع سنته تدي سنة تعملها ورا ظهرك ايه ده يا اخوانا ده فين الهدف؟ انت لو اتكلمت مع وزير ولا رئيس شركة ولا صاحب محل بالطريقة ديت يطردك من العمل يطردك من العمل لما يجي يأمرك بأمر أو ينهاك عن مسألة وتقول له لازم تكذا مثلا هتردك على طول من العمل فما بالك وانت وانت تتفكر على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتستخف بيها يعني صاحب العالم صاحب الوقت هيقول لك انت ما بتحترمنيش انت بتستهزأ بتستخف بكلامي ما تصلحش تكون معايا ما تصلحش تكون معايا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما تنادى أحدهم قام وقال أما أنا فأصوم ولا أفطر والثاني قال أقوم ولا أنام والثالث قال وأما أنا فلا أتزوج النساء وأخبر بهم صلوات الله وسلامه عليه جمعا وقال لهم أما والله إني لأتقاكم لله وأكثركم له خشية أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وهذه سنتي ومن رغب عن سنتي فليس مني فليس مني هذه هي السنة ال- السنة وحي من الله والنبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ولكن اللفظ لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة للقرآن ربنا تعبدنا بلفظ القرآن ومعناه والسنة لا تخالف القرآن لأنه من مصدر واحد من مصدر واحد يقول سبحانه إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما وما اجتهد فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الشريعة هو حق ولأن الله لا يقر النبي صلى الله عليه وسلم على باطل وكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم برغم العدل الضد عن مثله إلى النبي يعمل به يجب اعتقاده والعمل به حتى وإن كان خبر أحد دي مسألة مهمة لأن أنت لما هتيجي تمرض أحيانا تسمع حتى عن بعض الشيوخ يقول لك إزاي ده خبر أحد خبر أحد يعني عايز يبنيه برضه لا أي خبر صح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية العدل الضد لابد من العمل به حتى وإن لم يجتهد حتى وإن لم يبلغ مبلغ التواتر بالنسبة لأهل السنة والجماعة تمييز لهم عن أهل البدعة والافتراق وأهل السنة والجماعة هم أهل القرآن أيضا هم أهل القرآن التزام بالسنة في العقيدة أحيانا بعض يسمع كلمة سنة يفتكر إنها مستحب لا في اصطلاح السلف السنة شاملة معاني العقيدة معاني العقيدة والإيمان فأهل السنة والجماعة التزموا السنة في العقيدة وعملوا بها في الظاهر والباطن وصلوا بالجماعة لأنهم يأمرون الناس بالاجتماع ويتأولوا عن الاختلاف وعن الافتراق كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك هذه الجماعة الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك ونبتهل ممكن يقول لك طب كل الناس تركوا الإسلام والدين تركوا الإسلام والدين شيء دي الجماعة قول ترك الجماعة ما وافق الحق لأن كل الناس كل الناس تبرجت مش هي دي الجماعة كل ده متروك ما وافق الحق وإن كنت وحدك اللي هيوافق الكتاب والسنة هذه هي الجماعة والجماعة المالكونيين جماعة أهل الإسلام أو جماعة أهل الحدث والعقد مثلا وربنا عصم الأمة من أن تجتمع على ضلالة ومن يشارك في الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وأهله ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا اسمع اسمع اسمع العلماء المعتبرين الإجماع ده إجماع علماء معتبرين انظر مش إجماع عوام والبعض الأحيان يقول لك ده الأطباء أجمعوا على منع الكتاب أجمعوا يقول هم الأطباء دول أجمعوا يستقون في, في الإجماع ومين قال لك وأنت حصيت كلام الأطباء عشان تقول إن هم إن أجمعوا على منع الكتاب قال ده تزييف ده تدليس ده تلبيس وإذا فهمت أجمع الأطباء على منع الإجماع وما زالوا يختلفوا الطهارة ديت ما موجودة كانت موجودة وما زالت يقول لك الأطباء إجماع على منع الكتاب لا أنت إنسان مزور أنت إنسان لا تحسن أبدا في نقد الإجماع فالإجماع ده إجماع العلماء المعتبرين وأهل السنة والجماعة تمييزا لهم عن أهل البدعة والاختلاف وإن في تفسير الآية يوم تبيض وجوه وتسود وجوه قال العلماء تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والافتراء فالسود الأعظم الصحابة جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير كلها بمعنى واحد يطلق عليهم أهل السنة وجماعة جماعة الأئمة المجتهدين ويبقى الكلام على أهل الحديث يعني مقصود بهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعتنوا هل الحديث بيعتنوا بحديث النبي وآية ودراية وبيعتنوا بالقرآن علما وعملا واعتقادا هيقدموا هذه السنن على قول كل أحد وعلى رأي كل أحد والله يقول لي فلان قال كذا مش هيقبل ده في حجة في برهان لابد من الرجوع لأهل العلم الثقات الرجوع لأهل الحديث أصحاب الأثر كلمة كثيرة أحيانا تقرأها متداولة على الألسنة لابد من الرجوع لهؤلاء الذين كانت لهم عناية بدين الله الإمام مالك الإمام الشافعي الإمام أحمد البخاري ومسلم وغيرهم ممن جمعوا بين الفقه ورواية الحديث رضي الله عنهم أجمعين نكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا أستغفر الله هذه مرتك تتكلم على زوجتك أعداء الإسلام آه ما يخرجوا من الحتة دي لا صحيح رسولنا صلى على التعب على مسألة التعدد لا ده هم بيثيروا شبهة ما أنا أشوف هنا في الكتاب هتجد اننا بنتكلم على تعدد ال- الزوجات مسألة حد السرقة ليه نرجم الزاني مثلا ما في مسائل شبهات مدارة هنتكلم عليها بإذن الله
بنلاقي في الاخبار السيئه في الجرايد بيقحموا بشكل او باخر اسم مثلا السلفيه الطائفه بتاع هل هل ده مقصود انه يشوه لا العلم؟
وده انا كنت بتكلم في خطبة الجمعة مش بتاعت امبارح اللي قبلها على التكفيرية الجهادية ده موضوع طويل طبعا موضوع طويل احنا والله الحمد والمنة كنا من اوائل من رد على ولاة التكفير اللي كفروا عموم الناس واخد بالك كنا بنرد عليهم وليلة ردود كتيرة جدا نذكر بعضها وردود برضه على مسالك العمدة اللي ظهرت في بداية الثمانينات وليه كتاب اسمه تحصيل الذات أيضا في الرد على شهوات قبل ما تتراجع الجماعة الإسلامية وتيارات الجهاد ردود كتيرة جدا ومسائل عديدة ذكرتها أنا في الكتاب أيضا لم تيسر وإذا بنمر على موضوع عسى يتسع الوقت والعمر ورد عناصر كتيرة في الرد على الشهوات وطبعا مش ممكن هتنكر انت برضه في المقابل ان في جهاد بحق موجود في كل الملل ما- مذكور في الكتاب والسنة ناس ينكروا او ان مثلا الواقع بيوريه حتى والله حتى لو ما عرفتش كتاب ولا سنة ده قطة هتخربش ال- الحيط جنب اولادها متخيل لو العدو داخل ديارنا هتعمل ايه؟ سؤال مطروح فكر انت لو العدو دخل هتعمل انت ايه؟ الزوجة هتستصرخ مثلا العدو ده هيصول على الز- على اولادك اللي انت بتحبهم بلاش عموم المسلمين يمكن ما تفهمش المسألة لا على اولادك دول هتعمل انت ايه؟ مش عايز افتكر اخوك مش عايز اسمي- هتسمي ده ايه؟ مقاومة مشروعة كفاح نضال هتسميه جهاد سميه ماشي طب في بالك ففي جهاد مشروع ال- المشكلة في اللبس في الخلط في تخطيط المسائل الواحد هيفكر نفسه في أول عسكري شورى أنا طب وبعدين اللي بتعمله ده ايه ذنب ده؟ هتعمل انت ايه؟ ده عمل ايه وانت بتعمل ايه انت بالمقابل؟ في الخبط هو ده انت عايز عايز ميزان عايز ميزان سائحة ايه اللي انت عملته ده يا اخوي؟ ايه المصلحة اللي انت اديتها من ورا كده؟ ده فرضا عن الناس كنت اخلق امان المشكلة ففي خبط في خبط وفي ناس بيحملوا لها انت عارف الصدر ميه العجرة هيلاقي الغلطه ديت عشان يهدم لك الجهاز في المقابل وعشان يشوه ويشرح والبعض الاخر هيستغني هيستنطع لا ده مش هنتكلم بجد ليه؟ ده ورد في الكتاب والسنه اخوي انت تنكر ده كفر من ما تقدرش تنكره ابدا موجود في عند كل الملل عند كل الملل انت لما تلاقي الامريكان بيجيشوا الجيوش النهارده وجايين هيفتكروا الشيوخ الركع والملاءم الرتع وهيجيبوا الجيوش الجرار علينا دول عملوا كده ليه دول؟ وانت ايه الواجب عليك؟ لازم عايزه تفكير عايزه ميزان حتى تكفير تكفير والله ما انا ما يستعنيش اقول ان انا هدخل ابو لهب في الجنه او اقول ابو لهب ده مسلم او فرعون ده مسلم في تكفير بحق وردت به نصوص الشرعيه في واحد بيبحث شرع الله يستهزئ بدين الله ايه رايك؟ اللي بيستهزئ بدين الله هيقول مسلم مش ممكن ففي تكفير بحق وفي تكفير زي اللي كنا بنرد عليه تجد العيال بتاعت ولاة التكفير دول اللي أشبه بالخوارج هيكفروا اللي بيصلوا دول تقول له الناس بتصلي تقول لك كفرة تقول له مسجد يقول لك ده مسجد دولار ما هو مش كده مش واخد بالك لو في خلط كل المسائل وقت وقت غربة وقت جهالة فكان لابد من تمييز وهتبقى السلفية ميزان مضاد يميز بين الغث والسماء موضوع طويل عايز عايز اوقات طويله يعني نستطرد فيها ونحكي الكثير من المسائل ونسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا واياكم ممن هو ايه السبب ده نصيب في المكان ده نصيب في هذا الأقل ده في تهوية لا ده ده, ده ما فيهوش تهوية ورد ورد فكل بقول البعض يحتسب الأجر عند الله فالوقت مناظر الناس هيكون في ذلك إعانة على طاعة الله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا